هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من من مدرسة الربانية نتحدث ربانيون رب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله وحشتوني كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم اصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم احي قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اصلح قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم انا نسالك ان ترزقنا قلوبا سليمه نلقاك بها اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به اللهم ثبت على الايمان قلوبنا اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعجل لي بذلك اللهم وارزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا وارفع درجتنا في الجنة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى اللهم شفعه فينا اللهم وارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية آمين آمين آمين احبتي انا احبكم في الله كيف حالكم مع الله حاجه طريفه ايه ده احنا هنبداها بحاجه طريفه ماشي النهارده في اخ بيكلمني انا بكلمه ليه عنده فلوس فبقول له الفلوس فانت شايف حال البلد قلت له والله انا شايف حال البلد زي الفل مفيش احلى من كده دعوه مفتوحه على الاخر صح كده وعمالين نتنطط كل يوم في بلد و... والناس بتحضر و... والدع... الدنيا وحشه من جهه الدعوه زي الفل ولا ولا وحشه زي الفل الحمد لله رب قال خلاص خد فلوسك من الدعوه فانا جاي اخد منكم النهارده الصلاه على النبي ادفعوا بقى الراجل ما رضيش يدفع وقال حولني عليكم و- و- والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلي عليه صلى الله عليه وسلم من احيل على مليء فليحل يعني لما يحولني على واحد مليان زيكم كده فانا اتحولت خلاص ف... ف... ومش عايز منكم والله الا الصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فالشاهد الاحوال يعني لما انا ببقى عايش هنا في مصر اليومين اللي انا عايشهم دول وبنروح عندنا درس في الجعفريه دي في ط- بعد طنطا كده عندنا درس مش عارف فين وعندنا درس فين ودرس كل يوم في درس كده في حته انا مش انا مش شايف ولا انتوا شايفين انتوا شايفين شايفين في التلفزيون صح كده شايفين النشرات شايفين الجرايد شايفين النت لكن اللي شايف المساجد بفضل الله الدنيا هادية وحلوة وزي الفل اللهم أطفئ نيران الفتن اللهم اهدي إخواننا أهل بورسعيد واهدي أهل المنصورة واهدي أهل طنطا والغربية واهدي أهل المحلة اللهم إني أسألك أن تروق بال المسلمين يا رب اهدهم ولينهم اللهم كف عنا الفتن اللهم سد عنا ابواب الفتن اللهم اني اسالك ان تشغل المسلمين بدينهم واصرف عنهم هموم دنياهم اللهم اكفهم هم دنياهم اللهم وانتقم من الظالمين الذين يشعلون نار الفتن اللهم انتقم من المجرمين الذين يكيدون لاذى المسلمين اللهم انتقم من المجرمين الذين يدبرون الكيد لحرب الاسلام اللهم انا ندرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم كدهم وامكر بهم افشل خططهم اللهم اصرف اذاهم اللهم ابتلهم بلاء تشغلهم بانفسهم اللهم ابتلهم بالسرطان حتى ينفقوا اموالهم في علاج انفسهم ولا ينفقونها في اذى المسلمين اصرف عنا اذاهم اللهم اشغلهم بانفسهم اللهم انا نسالك ان تنشر الامان على مصر وبلاد المسلمين اللهم انشر الامان اللهم انشر مظله الامان اللهم امنا في ديارنا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم أعن ولي الأمر على أن يكف أذى المؤذين دبر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم إنا نسألك أن تؤيد من نصر المسلمين اللهم أيد من نصر الإسلام والمسلمين وانتقم من أرادنا والإسلام والمسلمين وبلادنا بكيد أو سوء اجعل كيده في نحره واجعل تدميره تدبيره ونكل به كما نكلت بفرعون امين يا رب العالمين ثم عن ثابت عن انس رضي الله عنه ان معاذ بن جبل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ فقال له كيف اصبحت يا معاذ فقال معاذ رضي الله عنه يا رب اهدي معاذ وابوه اهدي معاذا واباه والسامعين فقال كيف أصبحت يا معاذ فقال معاذ أصبحت بالله عز وجل مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تخفضوا صوتكم في الصلاة على النبي شوية انتوا اللي حواليا كده عشان اسمع الناس اللي ورا دول بيصلوا على النبي ولا مش معانا صلى الله عليه وسلم ده انا عايز اسمع الصلاة على النبي دويا كدوي النحل صلى الله عليه وسلم كده ها كدوي النحل صلى الله عليه وسلم أصبحت قال أصبحت بالله عز وجل مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة فما مصداق ما تقول قال يا نبي الله ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أنني لا أمسي ولا أمسيت قط إلا ظننت أني لا أصبح ولا خطوت خطوة قط إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى وكأني انظر إلى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها ومعها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله عز وجل وكأني انظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ عرفت فالزم عرفت فالزم قال ابن شاهين وهذا الحديث غريب حسن الاسناد والحديث قال عنه العقيلي في الضعفاء من وجه اخر روي باسناد صالح انا مش من عادة اذكر تخريج الحديث بس احنا في الاربعين الربانية اللهم اجعلنا من الربانيين هذه الاربعين الربانية وهذا هو الحديث الثالث الحديث الاول كان الصالحين حديث الصالحين والثاني كان حديث الحال لو تدومون على الحال التي انتم فيها معي والحديث الثالث حديث المعرفه يا حارثة أو هذا يا معاذ عرفت فالزم حديث معاذ غير مشهور المشهور حديث حارثة حديث حارثة عن الحارث بن مالك الأنصاري أنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت يا حارث قال أصبحت مؤمنا حقا فقال انظر ما تقول فإن لكل شيء حقيقة فما حقيقة إيمانك قال عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلها وأظمأت نهارها وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتضاغون فيها قال يا حارث عرفت فالزم والحديث ضعيف لكن الصحيح حديث سيدنا معاذ رضي الله عنه وانا لما ربنا رزقني بمعاذ قلت له يا ابني انا سميتك معاذ لان معاذ بن جبل رضي الله عنه امام العلماء فانا عايزك تبقى امام العلماء ربنا يهدي ويهدي اباه والسامعين فالشاهد ايه ان سيدنا معاذ حبيب رسول الله قال له الله إني لأحبك يا معاذ حبيب سيدنا النبي حبيبه قال له والله إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فسيدنا معاذ حبيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده لما لما لما ايه بقول آه بقول تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم لما تنصح حبيبك بتصفي له النصيحه بتخلص له النصيحه عشان كده لما بلاقي نصيحه من سيدنا النبي صلي عليه لمثلا سيدنا ابو بكر ب- بشبط فيها ايوه مثلا ايه حديث سيدنا ابو بكر يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في سجودي ومن حوالي سنة 95 يطلعوا كم سنة دول؟ آه من 16 17 18 سنة عملت مشكلة مع الواد عمر طنطا الأونطاجي موجود معاكم دلوقتي ها؟ ما جاش؟ طيب ماشي آه في الحديث ده قال لي لا الحديث ده ما فيش فيه سجودي وانا قلت له في في سجودي وبعد سنتين ثلاثه جه قال لي فعلا في في سجودي أم- فانا هقول لك حاجه وانت اكتشفها بس بعد سنتين ثلاثه ان شاء الله قال يا ر... سيدنا ابو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله علمني دعاء ادعو به في سجودي فقال قل رب اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني لما سيدنا النبي يعلم سيدنا ابو بكر حاجه زي كده تبقى الحاجه دي ايه قولوا خصوصي الحاجه دي خصوصي تدفع كام صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في سجودي قال قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم الحديث ده آه، أنا أقصد إيه خلينا في حديث آه، آه، أنتم مستعجلين الليلة دي؟ آه، ما انت كل مره تقول كده وتختم بعد ساعه برضه الشاهد ايه بس اصبروا معايا الليله دي ال- ان اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم لما لقيت حديث بقى لما الاقي سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم بيوصي السيده عائشه مثلا رضي الله عنها حبيبته اشبط انا في الحته دي اما الاقيه بيوصي معاذ ايوه حبايبه بقى لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما يكون حد بيحبه بيخصه بشيء فالشاهد ان اتعلمنا بقى من سيدنا النبي صلى عليه ان انا اقول لك يا عم وحيد كيف حالك مع الله لان سيدنا النبي لما شاف معاذ قال له ايه اه كيف اصبحت يا معاذ لما قال له لما شاف حارثه قال له يا حارث كيف اصبحت يا حارث الرسول كان يقعد في وسط الصحابه الصبح بعد صلاه الصبح من تصدق اليوم بصدقه من عاد اليوم مريضا من شيع اليوم جنازه من منكم اصبح اليوم صائما تفقد هذه الاحوال عايزين الربانيين يتعلموها بدل ما تقول له ازيك ازاي صحتك عامل ايه اخبار الشغل الواد فلان عامل ايه مراتك عملت ايه معاك دلوقتي طلقتها ولا لسه آه، ابنك عمل ايه المريض عمل ايه قبل كل ده قول كل ده بس قبل منه تقول له كيف حالك مع الله اخبارك مع ربنا ايه عامل ايه مع ربنا اليومين دول يا حاج فتحي نص ونص ربع وربع اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون من عبادك الصالحين كيف اصبحت يا معاذ قال اصبحت بالله عز وجل مؤمنا الحمد لله على نعمه الايمان العلماء اتكلموا في مسألة هل يقول الإنسان أنا مؤمن ما تستريح يا رجب ماشي ماشي يا عم كرم استريح يا عم كرم استريح اقعد مرتاح كده أراك مستوفزا اجلس وبعدين انت اسمك كرم انا قلت رجب تبقى رجب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على الرسول صلى صلى الله عليه وسلم تكلم العلماء في قضية هل يقول الإنسان أنا مؤمن وأجاب العلماء على أجوبة كثيرة لا أريد أن أدخلكم في مشاكل الخلافات ولكن ببساطة قالوا الأفضل أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله الأحناف طبعا عملوا لنا مشكلة في كلمة إن شاء الله إنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان لا يقوم على الشك وأنا ما بقولش إن شاء الله استثناء أنا بقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا حفظت الجملة دي أنت أيوة أنت أيوة أنت حفظت الجملة دي أنت أه أنت أنا قصدي أنت الجملة دي اللي هي تحقيقا لا تعليقا قول كده إيه؟ تقول إيه تحقيقا لا تعليقا أنت أنت ايوه هو انت اه والله انت انا قصدي انت قل تحقيقا لا تعليقا جزاك الله خير يبقى تحقيقا لا تعليقا دي كلمة تعلمناها من سيدنا شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لما كان يقول سننتصر اليوم يقولون قل إن شاء الله يقول إن شاء الله تحقيقا لا ت... هننتصر يعني هننتصر طب قول ان شاء الله حاضر ان شاء الله بس ان شاء الله مش بتاعت السنيه لما تقول له انت جاي يقول لك ان شاء الله جاي يبقى مش جاي يا شيخ انت ما بتحبش ان شاء الله لا انا بحب ان شاء الله بتاع ربنا مش بتاع المخادعين الكذابين اللي يقصد بان شاء الله انه مش هيعمل واذا ما جاش يقول لك انا قلت ان شاء الله هتكفر بقى لا ان شاء الله تحقيقا ها لا تعليق جبتوها منين دي قال الله لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين دخلوا بس يبقى ربنا ما قالش ان شاء الله استثناء وانما قال ان شاء الله ايه تحقيق تحقيق تحقيقا لا تعليقا فالشاهد ايه ان لما تسال كيف أصبحت تقول مؤمن إن شاء الله إن شاء الله ليه لأنا خايف عليك من نفاق آه قول أنا مؤمن إن شاء الله ولذلك حذر سيدنا عمر بن الخطاب من أن تقول أنا مؤمن قال من قال أنا مؤمن فهو منافق ومن قال أنا صادق فهو كاذب عشان كده الكذابين دايما يقول لك إيه صدقني صدقني إذا رأيت الرجل كثيرا ما يقول صدقني على فكرة أنا بكلمك بصدق أنا صادق أنا ما بكذبش يبقى كذاب الصادق ما يقولش كده المؤمن إذا قال صدق وإذا قيل صدق شاهد كيف أصبحت يا معاذ قال مؤمنا بالله قال بالله عز وجل مؤمنا قال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقة هي بالكلام هي بالأونطة انت رباني اه من رباني ايه دليل وريني كده جايب جلابية بني اهو هي بالجلاليب لا بالقلوب اللهم اصلح قلوبنا وقال عبد الله بن مسعود لا يشبه الزي الزي حتى يشبه القلب القلب اللي لابس امريكاني يبقى اللهم استرنا اللهم استرنا قلت لكم القصه دي برضو معلش خليت درس الليله دي في الخفايف ماشي ان زمان وانا صغير كده رحت العب تنس عارفين التنس ما كنت لابس ترنج ازرق فقال لا اللي عايز يلعب تنس يلبس تنس قلت له يعني ايه يلبس تنس فانيلا بيضة وشورت ابيض قلت له ان شاء الله انا مش هلعب تنس دام فيها شورت يبقى بلاش منها الشغلانه دي الشاهد ايه اللي عايز يشتغل دين يلبس دين البس زي ما ربنا اراد خذوا زينتكم عند كل مسجد قلت ما ربنا ما قالناش بقى بنطلون وقميص ولا قال لا هو ربنا قال لك صليها اربع ركعات ربنا قال اقيموا الصلاه جبت اربع ركعات دي منين من سيدنا النبي برضه زي ما شفته صلى ازاي شوف هو لبس ازاي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عمره يا ابن انت يا سني يا بدقن حلوه عمر سيدنا النبي صلى من غير طاقيه ما حصلش قط ابدا لم يرى رسول الله حاسر الراس قط ابدا ابدا ما تبصليش كده عمره ما حصل اتحداك هات لي حديث قال رايت رسول الله حاسر الراس الا في احرام بعمره او حج ما حصلش لذلك ايه بنقول ان الحاجات دي ما هياش من ال يعني يقول لك دي قشور يا اخي قال لي كده ده انت بتتكلم في فروع فروع الفروع قلت له اذا اذا كان فعل سيدنا النبي فروع فروع الفروع انا بحبه بحبه فعله هديه مش قلت لكم قبل كده ان الشباب النهارده قالوا لهم ان قلنا لهم قصر البنطلون يا عم يقول لك ما ينفعش هتبوظ شكل البدله لما طلعوا لهم برموده الله بقت حلوه دلوقتي يعني تقصير البنطلون لما طلعوا لهم الجديد اسمه ايه برتكور الله طب ما سيدنا النبي يقول لك اثر من اول اشمعنى دلوقتي لما جات لك من امريكا بقت حلوه سبحان الله ده انت حتى ولا سيدنا النبي بتاثر وتدخل الجنه دي بتشبه وتدخل جهنم من تشبه بقوم فهو منهم الشاهد اصبحت مؤمنا بالله عز وجل قال ان لكل قول مصداقا ايه مصداق قولك قال الصادق من صدق فعله قوله يعني يقول وفعله يأكد اللي هو بيقوله أبدا ما كانش المؤمنين بتوع كلام بتوع فعل بتوع أفعال إن لكل قول مصداقا ولكل حق حقيقه آه الإيمان حق آه لكن إيه حقيقة إيمانك الواقع المشاهد, المشاهد الدال على أن هذا الحق فيك حقيقة في حق الإيمان ده حق لكن إيه حقيقة حقيقته حقيقة وجوده الحق أن تشعر أنه يلامس قلبك والحقيقة أن يبدو هذا على أركانك الأركان اللي هي الجوارح والأعضاء أن يظهر ده على وريني الكتاب بتاع النهاردة آه قلنا النهاردة قرينا النهاردة إيه في درس العصر آه افتح صفحة 145 اعلم أن الظاهر عن... اعلم أن آداب الظواهر عنوان آداب البواطن وحركات الجوارح ثمرات الخواطر والأعمال نتائج الأخلاق والآداب رشح المعارف وسرائر القلوب هي مغارس الافعال ومنابعها وانوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فتزينها وتحليها ومن لم يخشع قلبه لم تخشع جوارحه ومن لم يكن صدره ومن لم يكن صدره مشكاه الانوار الالهيه لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية كلام أحلى من الفل لو ما كانش جواك نظيف مهما عملت في فايدة لازم جوه اللهم طهر قلوبنا جوه الأول فلكل حقي حق حقيقة فما مصداق ما تقول ايه الادله ايه الشواهد شوف الشواهد اللي قالها سيدنا معاذ كده وعايز اسالك انت فيك ايه من دي بتحس بايه من ده فين اخوك موجود طيب قال يا نبي الله ما اصبحت صباحا قط الا ظننت انني لا امسي مش تقول لي مش تقول لي ثلاث اشهر امين امين امين امين امين صلى على الرسول صلي الراجل بيخطط لثلاث شهور قدام ايوه ما انا دلوقتي اللهم ارزقنا الشاهد ايه ده بيخطط لثلاث شهور ربنا يستر الناس تانية بتخطط ل 15 سنة قدام لسه في ناس النهاردة لما قيل لأحد السلف آه صلي بنا المغرب فقال إذا صليت بكم المغرب فلن أصلي بكم العشاء قالوا نعوذ بالله طال أملك إلى أن تصلي العشاء أيضا لا تصلي بنا فأنت طويل الأمل قالوا يا انت عندك امل انك تصلي العشاء ده انت ما ينفعش تصلي بينا انت عندك امل تصلي الفجر اللهم ارزقنا حسن الخاتمه هي دي سيدنا معاذ قال اجي الصبح اقول بس هو ده اخر اخر يوم ليا في الدنيا هموت الليله دي فيعمل عمل رجل ميت يجي بالليل مش هيطلع عليه الصبح فيعم فيبيت ليلة رجل ميت قال ما أصبحت صباحا قط إلا ظننت أني لا أمسي ولا أمسيت قط إلا ظننت أني لا أصبح ولا خطوت خطوة إلا ظننت أني لا أتبعها أخرى أمشي خطوة أبقى حاسس إن أنا مش هنقل رجلي تاني هقع في الخطوة التانية دي ويبدو يا إخوة ان الصحابه كلهم كانوا كده لان هذا الكلام ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ايضا كان ابن عمر يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وان امسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك سيدنا بن عبد الله بن عمر يبقى دي سيدنا معاذ ودي ابن عمر ودي ابو ذر ودي آه، ال- هؤ- هؤلاء الصحابه كلهم كده وهي دي الحقيقة الحديث الرابع بقى اسمه حديث الهم هيجي في شرح خطبة في خطبة الجمعة الجاية إن شاء الله اللي هو بقى فيه إيه آه، من كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمه كيف تكون الآخرة همك يبقى تعال خطبة الجمعة لكن أقول لك على طول دلوقتي وما تجيش أن يكون الموت نصب عينيك قال أويس القرني رحمه الله توسد الموت إذا نمت واجعله نصب عينيك اذا قمت اذا فارق ذكر الموت قلبي خشيت ان يفسد علي قلبي صلى الله عليه وسلم ادفع يا عم ناصر وبعدين انت حلويت كده وانا خايف عليك لا تتجوز طيب الحمد لله صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم سيدنا أويس القرني كان من كبار التابعين لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان حيا في حياة النبي وكانت له أم هو بها بار اللهم ارحم أمهاتنا وآباءنا وارزق الأحياء منهم الصحة وطول العمر ومن كان له أم أو أب أو أما وأبا حيين فاللهم ارزقه برهما وارزقه رضاهما ومن كان أمه وأبوه ميتين فاللهم ارزقه برهما بعد موتهما والإحسان إليهما اللهم وارحمهما رحمة واسعة اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم, اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل جليسهم العمل الصالح وسع لهم في قبورهم ونور لهم فيها وافتح لهم بابا إلى الجنة وافرش لهم من الجنة واجعل أرواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة آمين ويس القرني الرسول أوصى سيدنا عمر بن الخطاب قال سيأتيكم أويس في أمداد اليمن له أم هو بها بار فإن رأيته فاجعله يدعو لك شوف لما سيدنا النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا عمر قل له أويس يدعي لك سبحان الله العظيم الشاهد ايه ويس القرني يقول توسد الموت إذا نمت أما تيجي تنام تحط الموت فين تحت دماغك واجعله نصب عينك إذا قمت إذا فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي بالله عليك يا أخي اللي حاسس أنه هيموت يتكبر يتكبر بيه بقى ما هيتحط في التراب في كفن ما يسواش ثلاث تعريف اللي حاسس انه هيموت ينافس على دنيا ولا على المناصب هيموت هيموت اللي حاسس ان هو هيموت يحقد على حد ولا يغل على حد اللي حاسس انه هيموت هل بالله عليك يكسل عن طاعه او عن عباده عشان كده أكيس الناس أكثرهم للموت ذكرا وأحسنهم له استعدادا اللهم ارزقنا حسن الاستعداد ودي كانت الحالة الحالة ايه حالة التأهب القصوى جاهز وقت ما يجيله الموت سيدنا معاذ بن جبل لما قال كده بقى ساعة ما جه الموت قال مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم قال اللي يندم ما يفلحش أبدا أهلا أهلا أهلا بالموت مرحب سيدنا معاذ حبيب قلبي رضي الله عنه سيدنا معاذ رضي الله عنه لما نزل طاعون عمواس الطاعون يقتل الناس قتلا بالالاف فكان يرفع يديه في جوف الليل ويقول اللهم اقسم لال معاذ نصيبهم من هذا الخير لان المطعون شهيد سيدنا معاذ نفسه يموت شهيد فقال له يا رب انا والعيال كلنا كده ما اقسم لنا خير فطعنت زوجتها كان متجوز اتنين الاتنين جالهم الطاعون الاثنين ماتوا فجلس يبكي فقيل ما لك قال لقد عدلت بينهما في الحياة وأخشى ألا أوفق لذلك في الممات أيتهما أقدم في قبرها قال لهم أنا طول عمري بعدل بينهم العدل دلوقتي ادفنهم الاثنين مع بعض ازاي مين الاول فقيل له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة احد كان يسأل ايهم اكثر قرآنا فيقدم الاكثر قرآنا فقدم الاكثر قرآنا الموفق موفق الموفق موفق ثم كان يقول اللهم اقسم لآل معاذ نصيبهم من هذا الخير فطعن في كف يده طلعت له حتة طاعون صغيرة كده فكان يقبلها يقول رحمة ربي رحمة ربي فيقال هي صغيرة تبرأ إن شاء الله فيقول لعل الله يبارك في الصغير فيصير كبيرا فأصبح من ليلته كأنه ميت فكان يقول للغلام يا غلام انظر هل أصبحنا اللهم إني أعوذ بك من ليلة صباحها إلى النار يا سيدنا معاذ ده النبي بيحبك وخايف من النار يا سيدنا معاذ ده ربنا فتح بيك اليمن وانت رجل واحد وخايف من النار اه خايف امال انت مطمن كده ليه مطمن ليه الشاهد قال وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية لما سيدنا معاذ قال كان متحقق بما قال صح لذلك هنا بيقول وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية جاثية يعني يعمل الحج على ركبها الناس كلهم جايين راكعين على ركبهم كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها ومعها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله عز وجل كل أمة جاية معاها النبي ومعاها الأوثان شوف قلت لكم من زمان يمكن من سنة في المجلس ده لابد أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة عايزك تبقى حاسس يا عم شرف النهاردة بالصراط تحت رجلك ملهلب عايزك تبقى حاسس يا عم العلقمي النهارده انك شايف الجنه عايزك تبقى حاسس يا عم كرم ان ان انت شايف الميزان بيطب بيطب ناحيه ويخف ناحيه و- وقلبك بيدقدق كده مع الميزان حاجه من الاخره تبقى شغلاك ماليه دماغك ماليه قلبك مخليه شعر راسك يشيل وجسمك يقشعر حاجه من الاخره عايز في كاني انظر الى كاني انظر الى كل امه جاثيه وكاني انظر الى عقوبه اهل النار وثواب اهل الجنه باصص لاهل النار وشايف أهل الجنة شايف دول وشايف دول قال يا معاذ عرفت فلسة العلماء اتكلموا كلام كتير قوي برضو مش عايز اخوض في تفاصيل في الفرق بين المعرفة والعلم الرسول قال له يع- ايه عرفت صلى الله عليه وسلم عرفت انت النهارده سرحان في ايه ولا نايم ولا ورحت فين عرفت الفرق بين المعرفة والعلم الرسول ما قالوش علمت قال له ايه عرفت عرفت فالزم الناس اتكلموا كتير قوي في موضوع المعرفة والعلم خلاصة الكلام أن العلم إذا تمكن فصار كأنه مشاهدة يسمى معرفة العلم علم نظري والمعرفة معرفة ع- معرفة عمل معرفة عمل ذلك ربنا سبحانه وتعالى أمرنا كتير بالعلم وأثنى على العلم وجات المعرفة في مناطق دقيقة في الآيات والأحاديث فلذلك اللي عرفت الزم بقى عش- عشان كده كان في فكرة ان انا اسميه حديث لزوم اللزوم حديث اللزوم عرفت فالزم الزم دايما بت بت ال- آه، بتخوفني بت بتشرخ قلبي فاستقم كما امرت كما امرت ما هو احيانا بتستقيم تقول ما انا مستقيم اهو لا مش كما امرت ده على هواك كما امرت فاستقم كما امرت هي دي عرفت فالزم فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر أقره على هذه المعرفة قال له عرفت يبقى أنت كده عرفت حديث سيدنا عارث حارثة قال عزفت نفسي عن الدنيا وعشان مش عايز اطول عليكم النهارده خلينا ن- نأجل بقى بقيه الحته دي للدرس الجاي الاربع الجاي ان شاء الله عشان اجيب لكم آه، كلام ابن القيم في منزله الحياه آه، ان اول الفتوح وتباشير فجره ان الانسان اذا ربنا فتح عليه ايه هي اول الفتوح وتباشير الفجر ايه هي تاتي من معنا اللقاء القادم ان شاء الله ثم انتقل الى شرح العقيده الطحاويه والولد بطل يكتب لي الدرس ده رقم كام في شرح العقيده الطحاويه لكننا وصلنا الى الفقره التاسعه والاربعين قال الامام الطحاوي والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد اعجز عن الاحاطه خلقه الله العرش وما ادراك ما العرش الله جل جلاله آه قال سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى قال جل جلاله لا اله الا هو رب العرش الكريم وقال الله لا اله الا هو رب العرش العظيم وقال في قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش الكريم رب العرش رب العرش رب العرش رب العرش نسبة الرب إلى ال- نسبة العرش إلى الرب تعظيم لأمر العرش زي ما قال بيت ربي بيت الله تعظيم لهذه الكعبة بيت الله فتعظيم لأمر العرش رب العرش جل جلاله قال الله وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم العرش وزي ما قلت لكم في آخر اللقاء الماضي ان مدارج السالكين مدرجة بيطلع درجة درجة درجة في ناس بتتمنى بلاش تتمنى تشتهي بلاش تشتهي ترجو آه، بلاش ترجو بتشتاق أن تخلص لها سجده يقول لك نفسي نفسي ومنى عيني اسجد كده واسمع نبض قلبي بيقول يا رب وفي ناس بتشتاق ان يروح الكعبه وياخدها بالحضن وفي ناس بتشتاق انه يسجد تحت العرش درجات اشواق تختلف من شخص لشخص على حسب الهمم آه، الناس اللي هم تعلقت قلوبهم بالله وبأسماء الله وصفاته أنا كنت بكتب في التربية التربية بالتفكر وعلى فكرة عايز أنصحكم نصيحة إنكم الأسابيع الجاية تيجوا بدري أنا بحبكم في الله وأنا شايف إن بدأ الأمور تتحسن وتيجوا بدري شوية لكن عشان باذن الله يا رب ادعوا لي اللهم يسر لنا ما تحبه وترضاه واعنا على ما تحبه وترضاه ووفقنا لما تحبه وترضاه اللهم انا نسالك ان تستعملنا فيما تحبه وترضاه واتمم علينا كل ما تحبه وترضاه يعني قربت اخلص اهو فاضل اتنين التربيه بالتفكر والتربيه بالصيام ويبقى العشرة تربية يبقى المنهج خلص بتاع المدرسة الربانية هنطبعه ونوزعه في درس الأربع انتوا بقوا أول ناس في العالم شافته إن شاء الله بإذن الله تعالى بس هنجيب ألف نسخة فقط ونقف على الباب اللي يدخل ياخد خلصوا خلاص بقى كل سنة وأنت طيب فاللي هيجي متأخر مش هيلحق إن شاء الله هيخلص امتى يا رب يخلص يا رب تمم بخير يا رب الشاهد ايه بقول لكم كنت بكتب في التفكر التربيه بالتفكر وبقول ان دي من العبادات المفقوده في هذا الزمان عبادات مندثره عبادات مهجوره عباده التفكر وبعدين وانا بت- بكتب في التفكر فوجئت ان التفكر دخل في التدبر في تدبر القران ايه ايه اللي حصل ده ايه اللي حصل ده وانا نايم ايه اللي جرى في الدنيا فقلت لابد من ان يلزم التدبر بالتفكر وان يلتزم التفكر بالتدبر فلا اتفكر الا فيما امر الله في القران بالتفكر فيه فصار التفكر من التدبر والتدبر من التفكر اول ايه تقابلك في امر التفكر ان في اختلاف الليل والنهار وبدات اقول لك الليل ربنا بيقول والليل نسلخ منه النهار نسلخ فكر بقى ده تفكر ولا تدبر ما هم دخلوا في بعض بقى التفكر مع التدبر والتدبر مع التفكر ها فكر بقى فيه ازاي ينسلخ والليل نسلخ منه النهار فكر فيه فمحونا آية الليل طب يبقى ده لما يطلع النهار من الليل كأن بتسلخ الشاة سودا يبان الدهن اللي تحت عملية سلخ طب بالليل بقى إذا النهار لما يجي ينتهي ربنا بيمحو آية الليل يمحو اللهم علمنا الشاهد ايه العرش لما تيجي تتفكر بقى في العرش انت ممنوع من التصور عشان كده هوصف لك عرش اهل الدنيا شكله ايه عشان تعرف ان عرش ربنا مش زي عرش اهل الدنيا اللي بيسموه عرش في الدنيا سرير المملكة سرير الناس العظماء الملوك بتوع زمان لما رحت تركيا واتفرجت على ال- العرش الكرسي المملكة اللي هو أو السرير المملكة اللي بتاع كان اسمه السلطان أحمد ها عبارة عن سرير أحمر كبير حوالي آه، عشرة متر في عشرة متر سرير عشرة متر في عشرة متر ده اللي بيقعد عليه بيقعد على مش بيقعدوا على كرسي ها لا كان ايه سرير يقعد على سرير 10 متر في 10 متر وله زي السرير بتاع زمان اللي هو له عمدان ايوه له عمدان شمعدانات كبيره ومتغطي من فوق ونازله عليه ستاير من الجنبين ومن ورا وذهب آه، وخداديات وتكيات ومسند رجلين و هو ده اسمه ايه؟ عرش عشان كده بلقيس ملكة سبأ لما الهدهد راح شافها قال ايه و- ولا عرش عظيم الهدهد ما هو هدهد هيقول عظيم بقى هو حر بس لكن عندنا ولا عظيم ولا حاجة انت لما تشوف سرير ده اللي كانوا بيعتبروه قمة القبهة النهاردة تقول لا ده الدكة بتاع العمدة عندنا دي احسن منه لان الدنيا بتتغير عشان كده سيبك من اي اوهام دنيويه عرش ربنا على العرش العلماء قالوا والسرير بس مش بقى زي ال مش زي السرير ده ده عرش ربنا سبحانه وتعالى آه العرش هو السرير بما دون امال الكرسي ايه قالوا قالوا الكرسي موضع القدمين برضه بنقول الكلام ده في الدنيا لكن عند ربنا أمروها كما جاءت ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ده غيب من الغيب بس بقول لك دايما ومن زمان وانا بقولها الحته دي انني اؤمن ان لله عرش اشد من ايماني باني شايف الحاج محمد دلوقتي عندي يقين ان ربنا عرش تقول لي شفته اقول لك كاني شفته وصلت صلى الله عليه وسلم ايه صحي لله جل جلاله عرش اثبته لان ربنا قال لنا ذو العرش العظيم إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الله جل جلاله له عرش أنا أؤمن أوقن أن له عرش يقيني كأني شفته يعني أنا أصدق بهذا أكثر من اللي شافته عيني لأن عيني ممكن تكذب علي لكني أصدق الله أدام ربنا قال إنه له عرش يبقى إيه؟ له عرش العرش ده ازاي انا لا ادري ده ايمان بالغيب بالغيب امنت ان لله عرشا آه، قال البيهقي واقاويل اهل التفسير على ان العرش هو السرير وان الله جل جلاله خلقه وامر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه والطواف به كما خلق في الارض بيتا وامر بني ادم بالطواف به واستقباله في الصلاه وفي الايات والاحاديث والاثار دلاله واضحه على ان العرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكه وهو كالقبه على العالم وهو سقف المخلوقات سبحان الله العظيم يبقى العرش سقف المخلوقات اخر حاجه العرش وكانه قبه مدوره والملائكه تحمله قال سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانيه تقول تقول لي ثمانيه بس ثمانية صفوف مش ثمان ملائكة ثمانية صفوف يعني هي- هم أربع نواحي بس كل ناحية فيها صفين يحملون العرش الذين يحملون العرش ومن يبقى مش يحمل العرش بس لا كمان حواليهم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به وخلي بالك ان اللي بيحملوا العرش يسبحون بحمد ربهم بيعظموه سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وهم حمل العرش طول الوقت من يوم خلقوا وحملوا إلى أن تقوم الساعة وهم عمالين يقولوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا هتيجي معانا ديك في شرح الأسماء الحسنى في شرح اسم الله الكريم عمرك شفت كرم أكتر من كده إنك تبقى مذنب وعاصي وغافل وخطاء وربنا العظيم جل جلاله يسخر حملة العرش اللي هم أفضل الملائكة إنهم يستغفروا لك كريم جل جلاله تشهد جزاك الله خير فرحتني والله انا كنت هقول انا اول واحد يشهد ان ربنا كريم فلقيت واحد سبقني وقال اشهد أهو. آه ربنا كريم والله وانا قلت لكم ان انا قبل ما اسافر اظن كنت عايش حاله الفرح بالله لو شفتوا الحلقه بتاع السبت اللي قبل ما اسافر مباشره في الرحمه وانصحكم انكم تشوفوها شوفوها اللي هي اسمها الفرح بالله اه الفرح بالله الواحد لما يبقى فرحان بربنا كده ومزقطط ها بيتنطط بتيجي الساعه تسعة ونص يوم السبت وعشرة ونص يوم الجمعه فضفضه في ال- في الناس ان شاء الله وربنا ما يشغلناش عن لقائكم انا ما بحبش التلفزيون ولا مروح التلفزيون هم دول لكن انا مرتبط بيهم وقافل الباب ع- اكتر من كده علشان انا بحب لقائكم بحب ان انا اقعد معاكم واشوفكم فالشاهد ايه ان الشاهد انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ال- ال- الفرح بالله جل جلاله آه آه آه آه. هل تمر بالقلب اوقات يرقص القلب فيها طربا فاقول لو ان اهل الجنه في مثل هذا انهم لفي عيش طيب قال يا والله لو اهل الجنه مبسوطين كده ده تبقى عيشه حلوه هي دي اللي بيعيش الجنه هنا في الدنيا الجنه دي جنه شعور بكرم الله انك تبقى حاسس ان ربنا كريم وان ربنا كرمك وان ربنا بيكرمك حاسس بكده حاسسها تعرف احيانا بتبقى فرحان ان ربنا كرم فلان والله ان ربنا كرم فلان يعني إن- انك انت شايف ناس كده ربنا كرمهم الله يا رب لك الحمد والشكر انت كرمت الناس الطيبين دول وهي دي معنى اللهم اهدني في من هديت وعافني في من وتولني في من اه يا رب انت عافيت ناس كتير وانا عافيني معاهم عافيني زيهم يا رب انت هديت ناس كتير واكرمت ناس كتير واديت ناس كتير وانا عبدك الفقير اديني ساعدني الشاهد ايه ان الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به و ويستغفرون للذين امنوا آه العرش آه بعد أن ذكر الإمام الذهبي الإمام الذهبي ده حبيبي برضه كل السلف حبايبي الإمام الذهبي في تعسير أعلام النبلاء بعد أن ذكر سرر أهل الجنة أصل أنت في الجنة يا ده هيبقى عندك سرير إن شاء الله إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا على سرر موضونة متكئين عليها متقابل موضونة يعني إيه يا متنجده سرر تنجيد مش خشب يخبط في ركبتك وانت طالع ها متنجده عشان تبقى حنينه عليك متنجده ايه حرير بطائنها من استبرق البطانه اللي بنعملها بافته يالا في الفلاحين ها بيعملوا البطانه بافته ومن فوق ستان لا ده البطانه حرير امال الوش يبقى ايه بقى ده ما أخفي لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين الشاهد الشاهد بعد ما ذكر سرر أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة انتوا ناويين تدخلوا الجنة يا جماعة طب صلي الله. اللهم ارزقنا الجنة يا رب اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم لا تفض هذا الجمع في هذه الساعة إلا وقد كتبنا كتبت لنا الليلة الجنة اللهم اكتب لنا الجنة اللهم اجمعنا في الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة بعد ما ذكر سرر أهل الجنة السرير اللي انت هتتنطط عليه في الجنة ده قال فما الظن بالعرش العظيم لما ده سرير الخدامين فما الظن بالعرش العظيم الذي اتخذه العلي العظيم لنفسه جل جلاله في ارتفاعه وسعته وقوائمه وماهيته وحملته والمسبحين الحافين من حوله وحسنه ورق ورونقه وقيمته الله لما تقعد تتفكر في عرش الرحمن فقد ورد أنه من ياقوتة حمراء إيمانك بالعرش واحد أنه موجود مخلوق عشان كده قلت لك في عقيدتك أن الله جل جلاله أن الله عز وجل خلق العرش والعرش والكرسي حق خدش حاجة تاني والعرش والكرسي حق آمن يا مسلم العرش حق والكرسي حق قلنا العرش اللي هو السرير والكرسي اللي هو موضع القدمين وسع كرسيه السماوات والأرض الله أكبر وهو مستغن عن العرش وما دونه سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى استوى كما قال لا كما يخطر بالبال لا ندخل بآرائنا متوهمين ولا بأفكارنا متصورين من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل لا نقول مثل ولا نقول كيف ولا نقول شبه ومن غير تأويل ولا تعطيل ولا نقول معناها ولا هي كده له عرش قول آمنت له كرسي آمنت كيف السؤال عن الكيف بدعة مفيش تؤمن نمرة واحد أنه موجود العرش والكرسي مخلوق تؤمن أن الله لا يحتاجهما فهو غني عن العرش وما دونه الغني هو الغني لا يحتاج إلى شيء من مخلوقاته ثلاثة أنه ذو قوائم أنه إيه قوائم العرش له قوائم له أرجل له أعمدة قد ثبت في العرش أن له قوائم تحمله الملائكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الناس يصعقون فأكون أول من يصعق حديث الشفاعة الطويل فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش يبقى العرش له إيه له قوائم تؤمن بهذا ثلاثة أنه مخلوق لأن الله جل جلاله خالق كل شيء أربعة أن الله خمسة أن الله سبحانه قد أمر ملائكته بحمله وتعبدهم بتعظيمه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه آه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه امسك شحمة أذنك كده قيس بينها وبين عاتقك طول رقبتك قد إيه خمسة سنتي الملائكة بقى دول حملة العرش من شحمة أذنه إلى عاتقه عاتقه يعني كتفه ها إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام لا اله الا الله
رقبة 700 سنة دي لا اله الا الله حملت العرش عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية قال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عدتهم إلا الله ثمان صفوف عدد عددهم كم لا يعلم عدتهم إلا الله ستة أن تؤمن أن العرش أعلى المخلوقات وأعظمها وسقفها وهو كالقبة على العالم وما تحته بالنسبة إليه كحلقة في فلاة هذا قول أهل السنة أن الله خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما العرش فإنه مقبب لما روي في السنن لأبي داود عن جبير بن مطعم قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس وجاع العيال وذكر الحديث فقال إلى أن قال رسول الله صلى عليه في بعض الحديث إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته وأرضه هكذا
سبحان الله العرش كده وأشار بيده صلى الله عليه وسلم وقال بأصابعه مثل القبة صلي عليه صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة فتبين بهذه الأحاديث أن العرش أعلى المخلوقات وسقفها أوسطها وأنه مقبب في حديث أبي ذر المشهور قلت يا رسول الله أي آية نزلت عليك أعظم قال آية الكرسي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يا أبا ذر آية الكرسي يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام وبين الكرسي إلى الماء خمسمائة عام والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه أرجو إن احنا نكون الليلة دي طلعنا فوق شوي آه لتبيت الليلة وقد سجد قلبك تحت العرش أن تبيت الليلة وقد سجد قلبك تحت العرش حين تتفكر في العرش وتشتهي أن ترزق الفردوس الأعلى اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى فإذا رزقت الفردوس الأعلى الفردوس الأعلى سقفه عرش الرحمن سبحان الله العظيم تبقى قاعد تتأمل بقى إيه آه في العرش اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وارزقنا السجود تحت العرش في الجنة أحبكم في الله ولقاء هنا هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية من من مدرسة الربانية نتحدث